بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله كيف حالكم مع الله بعد رمضان وكيف حالكم بعد لقاء الأسبوع الماضي في ذكر منهج للثبات بعد رمضان عايزين نطمن يا ترى أنجزتم الستة أيام من شوال ولا بعد يا ترى صايمين النهارده الثلاثة البيض جمعة وسبت وحد ولا يا ترى القرآن ماشي وقربنا نختم الختمة الثانية ولا يا ترى الذكر دعاء قيام ماشي كيف حالكم مع الله ايه الاخبار وايه الاحوال والقرب من ربنا سبحان الله العظيم مضت لذات رمضان والسعادة الحقيقية في أيامه ولياليه ولكن لم تنقضي العبادات ما زال للإنسان إن أراد طفرات يستطيع بها أن يستعيد تلك الليالي الخوالي إخوتي أعود بكم مرة أخرى إلى مدارج السالكين وكما ذكرت كثيرا أن المدارج له خاصية خاصة في السائلين إلى الله سبحانه وتعالى قضية المدارج أنها منهج عمل منهج عملي برنامج ليست كلام نظري أو آه، وعظ للتذكير بالله وال رغم- على أننا لا نقلل من شأن هذا آه، يعني أو مجرد ترقيق القلب لا وإنما هي عمل فلذلك أقول أننا في ذكر المدارج كل منزلة ينبغي أن نعيش هذه المنزلة وأن ننفذها وأن نستقيم فيها لنستطيع أن نرقى في هذه المدارج وأقول بصراحة مع شديد الأسف أننا ما زلنا في منزلة اليقظة أول منزلة مضت علينا قرابة السنتين الآن ها؟ آه والحلقة رقم كم آه للأسف الشديد إن إحنا فعلا حصل نوع من أنواع ال- التوسع في آه هذه المدارج وأقول آه إن هذا التوسع ليس مقصودا وإنما آه قلت في بداية الكتاب ان مش القضيه ان احنا نخلص كتاب ونبقى خلصنا كتاب ونبقى احنا انجزنا كتاب وخلصنا منزله المقصود ان احنا نتعلم حقيقه السير الى الله ازاي نتنطق ونمشي وانا جاي في الطريق كان فعلا بتراودني فكره بتلح عليا النهارده طول النهار يعني لحد امتى هيفضل الانسان كده ايه يعني آه، ي- ي- يطير في السماء بمعاني ايمانيه عاليه جدا وبعدين فجاه يلاقي نفسه بيزحف في الارض تاني وهي- وه- لحد امتى وكانت الاجابه اه لحد ما يموت سيظل الانسان فعلا الى ان يموت في هذه المعاناه وفي هذه الحرب وفي هذه المشاكسه ان هو يطير في السماء بمعاني ايمانيه يحس انه طاير حقيقي يعني كانت بتيجي ايام في رمضان حلاوة القرآن ومتعة القرآن وسماع القرآن في التراويح أو في التهجد أو في التلاوة نفسها يعني آه، أبعد من السماء شوية اللي هي بيقول عليها السلف لو كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب حين يرقص القلب طربا ثم فجأة ترجع بقى تكح ترجع تكح تاني والدنيا تكح معاك وتعيش إشكالات وهموم الدنيا والعياذ بالله فتبدأ تزحف على الأرض تاني وتتمرمط وبعدين تقوم وتنفض وتطلع هن... سيظل الإنسان هكذا في هذه المعاناة المهم ألا يستسلم حين يقع وألا يغتر حين يرتفع ويظل في هذه المجاهدات والمحاولات آه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة هو انتوا صليتوا على النبي ولا لا صحيح طب صلي على سيدك النبي صلي على مسامح الله يرحمك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آه، قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى معاصي الله فذلك الهالك هي الحياة كده فلذلك نعوذ بالله من الهلاك ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى كل عاص مسلم في اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين ذكرنا أنها على ثلاثة مراتب المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة وقفنا مع كلمة لحظ القلب وتحديق القلب وانزعاج القلب وانبعاث القلب وان لازم قلبك يتحرك مش مش كلام لازم يبقى لك قلب والقلب ده يتحرك هذا القلب ان لم يتحرك يبقى انت ما بنعملش اي حاجه لازم تحس ان قلبك بيتحرك لازم لازم لازم لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها كلما زاد تحديق القلب إلى النعم يأس من عدها ومشاهدة النعمة مع ملاحظة عيب النفس والعمل يدفع إلى الانكسار وزيادة العبادة المرتبة الثانية في اليقظة مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها والدرجة الثالثة من درجات اليقظة هي معرفة الزيادة والنقصان من الأيام بتدارك فائتها والظن بباقيها انتقلنا بعد هذه المرحلة في الدرجات الثلاثة إلى معرفة كيفية تحصيل كل درجة أو مرتبة من هذه الدرجات الدرجة الأولى اللي هي لحظ القلب إلى النعمة يستقيم معرفة النعمة بثلاثة أشياء بنور العقل وشيم بروق المنن والاعتبار بأهل البلاء واتكلمنا بقى عن العقل وبروق المنن وأهل البلاء أسأل الله العافية لجميع المسلمين وقلنا أن أهل البلاء على الحقيقة هم أهل المعاصي والغفلة هم دول أهل البلاء على الحقيقة واستدللنا ساعتها بحديث الأقرع والأبرص والأعمى حين قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ثلاثة أقرع وأبرص وأعمى أراد الله أن يبتليهم يبقى البلاء على الحقيقة والبلاء في الدين نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا يا رحيم آه بعد ذلك انتقلنا إلى مطالعة الجناية وكيف يكون ذلك مطالعة الجناية آه بمعرفة الحق معرفة الله عز وجل ومعرفة الحق عليك وتصديق الوعد أن تصدق بأحاديث وآيات الوعد والوعيد ثم انتقلنا بعد ذلك إلى معرفة الزيادة والنقصان من الأيام وقلنا أنها تستقيم بثلاثة أشياء سماع العلم وإجابة داعي الحرمة وصحبة الصالحين وقفنا مع سماع العلم الواحد لما قال الشوية اللي فاتوا دول حسينا ان احنا عملنا حاجة يعني لما اتكلمنا عن كل اللي فات يبقى جميل برضو مش, مش, مش وحش في إنجاز الحمد لله وإن كنت بيزعجني إن أنا كل شوية أقول ما زلنا في منزلة اليقظة إن شاء الله نعدي المنزلة دي فاضل فيها الثلاث حاجات دول لا فاضل أربعة سماع العلم وإجابة داعي الحرمة وصحبة الصالحين وجماع ذلك كله خلع العادات فسماع العلم وقفنا معه الحلقة الأخيرة اللي هي قبل رمضان وذكرنا أنه إذا أردنا أن نعرف قيمة الوقت معرفة الزيادة والنقصان من الأيام يبقى لازم نتعلم إيه علاقة الموضوع ده بالعلم إن العلم يذهب العمر ينقضي العمر ولا يفنى العلم زي ما قال لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك العلم تفنى فيه الأعمار ولذلك هبدأ في مسألة مدرسة العلم بحاجة طريفة الشيخ معاذ كتبها لنا النهاردة ربنا يهديه ويهدي أبوه وهي كم مرة تقرأ الكتاب يعني الواحد عشان يفهم يقرأ الكتاب كم مرة عشان تعرف ان اذا كان واحد قرأ البخاري 120 مرة مثلا صحيح البخاري هو انت صحصحه معانا بقى يا حاج انت هو يا عم مصطفى منور الشيخ احمد ربنا يرحمك يا طارق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه، عايز أسألك أنت بقى قريت البخاري كم مرة تقول لي مفيش وقت هو دي هي دي القضية لما تقول لي مفيش وقت وقتك ضاع في ايه وقتك ضاع في ايه لما نشوف الناس دول وقتهم ضاع عرفنا اهو بعضهم كان بيقول لك ايه بين شرب الفتيت ومضغ الطعام قراءة خمسين آية بدل ما يجيب آه، يعني ال- آه، أعزكم الله الطبيخ و- والعيش ويقعد يغمس وياكل مفيش وقت يوم يفت العيش ويهرس البتاع يضربه في الخلاط ال- الطبيخ ده ويفت عليه العيش ويزوده ميه و- ويشربه في دقيقه خلصنا بين ان هو يشرب ويقعد يمضغ قرايه 50 ايه عشان كده قلت لكم ان الشيخ الاسلام ابن تيميه قال ينبغي على طالب الاخره ان يكون سريع الاكل سريع الشرب سريع القراءة سريع الكتابة سريع المشي مفيش وقت معرفة الزيادة والنقصان من الأيام فعشان كده كان بيشرب فتيت بدل ما يمضغ ال- ال- ال- ال- الخبز بين شرب الفتيت ومضغ الخبز قراءة خمسين آية ليه؟ بيوفر وقت يقرأ فيه خمسين آية سبحان الله العظيم أحد مشايخنا كنت ابعت له جواباته ما يردش وابعت يا عم الشيخ رد يا شيخنا رد رد على الغلابه فارسل فعلا رساله بيقول يعني ان انا آه، ما عنديش اي وقت الا آه، وقت ال- ال- الخلاء ووقت الاكل مضطر ليهم مفيش وقت للنوم اصلا فهو الخلاء ولك فبكتب لك وانا باكل طبعا وقت الاكل عندهم الخمس دقايق هم كلمتين وخلاص الشاهد ان كم مره نقرا الكتاب ده الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه دلوقتي آه، يقال ان النسخه وجدت لكتاب النفس لارسطو وعليها بخط ابي نصر الفارابي قرات هذا الكتاب مئتي مره وكان يقول قرات السماع الطبيعي أربعين مره وانا محتاج لمعاودته الفارابي ده يقول عن نفسه أحسن أكثر من سبعين لسانا يعني بيتكلم سبعين لغة ابن سينا يقول سافرت في طلب الفارابي وما وجدته آه، ابن سينا يقول قرأت كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو أربعين مرة حتى صار محفوظا لدي سيبك من ارسطو بقى وال... والناس بتوع آه، ال... ال... ارسطو والفارابي وابن سينا الناس بتوع علم الكلام وال... والفلسفه تعالى على علم السنه علم السنه في طبقات علماء افريقيا وتونس لابي العرب القيرواني في ترجمه المحدث الكبير الرحاله عباس بن الوليد الفارسي تلميذ سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض قال أبو العرب ولقد حدثني أحمد بن تميم رحمه الله أنهم ربما وجدوا في آخر بعض كتب عباس بن الفارسي درسته درسته ألف مرة مات سنة 218 هجرية يعني من الجيل ال- الأوائل من السلف ال- الكبار قريب عهد بعهد النبوة 218 هجرية يقول درس الكتاب ألف مرة سبحان الله العظيم ش- أشياء عجيبة خد نمرة اتنين في شجرة النور الزكية في طبقات المالكية وأنا بحيلك على الكتب علشان تراجع الكلام ده في الكتاب لما هتب- تقرا الكتاب هتلاقي درر احنا محتاجين نعرف الكتب دي تر- تراجم علماء الرجال عشان نعرف الرجاله يعني نعرف رجالنا فعلا يعني آه، كتاب آه، عمالين نقول سير اعلام النبلاء سير اعلام النبلاء سير اعلام النبلاء كان مفيش غيره لا في كتب كتير جدا في ترجمه العلماء معنى كلمه ترجمه العلماء يعني ذكر سيره العلماء الكلام عن تاريخهم ازاي عاش أرى إيه و- و- وكيفية كانت حياته كلامه في الحياة كلام خطير جدا آه، كتاب اسمه شجرة النور الزكية في طبقات المالكية علماء المذهب المالكي لابن مخلوف يقول في ترجمة أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان ي- إمام الفقهاء آه، المالكية آه، متوفى سنة 371 يقول أخذ عن ابن اللباد وغيره ودرس المدونة ألف مرة درس المدونة كتاب المدونة كتاب من كتب المالكية كتاب آه، خمس مجلدات درسوا ألف مرة كتاب فقه مالكي ألف مرة سبحان الله العظيم احنا بنقول الكلام ده عشان نقول لشبابنا النهارده اللي بي... اللي لو سمع الشيخ مرتين قال معلومه مرتين ثلاثه يقول لك الشيخ بي... بيعيد نفسه الشيخ بيكرر نفسه الشيخ آه، مفيش جديد انا عايز افهم اللي درس المدونه كتاب فقه ألف مره ألف مره خدت وقت قد ايه من عمره وخدت فهم وخدت تثبيت وخدت في ترتيب المدارج للقاضي عياض في ترجمة الإمام المحدث أبي بكر الأبهري محمد بن عبد الله بن صالح آه، بغدادي توفي 375 هجرية قال قرأت مختصر ابن عبد الحكم برضو ده مختصر مالكي في المذهب المالكي في الفقه المالكي قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة والأسدية 75 مرة والموطأ 45 مرة ومختصر البرقي 70 مرة والمبسوط 30 مرة رحمة الله عليه انتوا عارفين كتاب المبسوط كتاب المبسوط ده 20 مجلد المجلدات بتاعتنا الكبيرة دي النهاردة بالخط الصغير والصفحة مليانة على آخره يعني الواحد عشان يقراه ياخد له سنة قراه 30 مرة كتاب المبسوط فقه حنفي المبسوط للسرخسي فقه حنفي قراه 30 مرة سبحان الله العظيم كتاب الموطأ مجلد واحد كتاب أحاديث قراه 45 مرة سبحان الله إيه، الهمة العالية وعشان كده بقول لك تعرف بقى قيمة الوقت عشان كده قالوا عشان تعرف قيمة الوقت سماع العلم في مقدمة الإمام النووي في شرح صحيح مسلم شرح صحيح مسلم عشر مجلدات الإمام النووي بيقول في ترجمة أبي الحسين عبد الغافر ابن محمد الفارسي النيسابوري المعمر عاش 97 سنة قال كان شيخا ثقة صالحا مشهودا مقصودا من الآفاق سمع منه الأئمة والصدور وألحق أحفاد الأحفاد بالأجداد يعني كان ال- الواحد يسمع منه وابن ابنه يسمع منه فيبقى شيخ الحفيد والجد فكأنه ألحق دول بدول لأن ا- ا- الولد الصغير يقول أنا س- حدثني فلان شيخي فلان والجد يقول شيخي فلان ألحق الأحفاد بالأجداد وقرأ الحافظ الحسن السمرقندي عليه صحيح مسلم نيفا وثلاثين مرة وقرأ عليه سعيد البحيري نيفا وعشرين مرة صحيح مسلم آه، رقمته بيدي 3700 حديث 3000 وكسر لا أذكر كم آه، غير المكرر سبحان الله لا ضاع مني الرقم آسف ف زي ما قلت لكم صحيح مسلم شرح صحيح مسلم طب صحيح مسلم نفسه م- متن بس مطبوع في خمس مجلدات أراه حاجة وثلاثين مرة سبحان الله العظيم في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي أنصحكم ب- بهذه الكتب يعني لما أكلمك عن الكتاب ال- المجموع للإمام النووي أو كتاب آه، شرح صحيح مسلم للإمام النووي أو كتاب طبقات الشافعية الكبرى ده ك- طبعاه مكتبة هجر في طبعة جميلة مشكولة ننصح بها كل الإخوة طبقات الشافعية الكبرى للسبكي في ترجمة الإمام الكيا الهراسي الكيا الهراسي معناها أي الكبير الخائف الكيا الهراسي اسمه علي بن محمد بن علي النيسابوري آه، مولود سنة 450 توفي في سنة 504 يعني عاش 54 سنة بس تلميذه إمام الحرمين ابن آه، الجويني ومعيد درسه أجل تلامذته بعد الغزالي قال كانت في مدرسة سرهنك بنيسابور اسمع بقى الكيا الهراسي الفقيه الشافعي بيقول ايه كانت في آه، قناة سرهنك بني سابور بلده قناة لها سبعون درجة وكنت إذا حفظت الدرس أنزل القناة وأعيد الدرس في كل درجة مرة في الصعود والنزول قال وكذا كنت أفعل في كل درس حفظته في آه، عندهم قناة قناة مية بينزل لها سبعين درجة ينزل السبعين درجة ويسمع الدرس على كل درجة يبقى سبعين مرة وبعدين يطلع السبعين مرة يبقى مية واربعين مرة كل درس والطلبة بتوعنا النهاردة مفكرين انهم بيعملوا حاجة كل واحد يعرف نفسه بقى عشان ما يتكلمش يقول ايه هم رجال ونحن رجال لا هم رجال ونحن عيال حتى ما ننفعش عيال معاهم كتاب الصلة لابن بسكوال في كتاب الصلة لابن بسكوال الأندلسي في ترجمة في ترجمة الحافظ المحدث أبي بكر غالب ابن عبد الرحمن بن عطية غالب ابن عبد الرحمن بن عطية ده أبو ابن عطية صاحب التفسير تفسير ابن عطية ده أبوه أ- أ- أبوه متوفى سنة 518 كان حافظا للحديث وطرقه وعلله بس أحيانا يبقى الراجل عالم كبير وجليل ويجي ابنه يغطي عليه فعشان كده الراجل ده مش مشهور لان ابنه اشهر منه في كتابه التفسير آه، كان فهامه ويا ريت ربنا يذكرني ونحضر درس مره عن الفهم ونجيب لكم نماذج لفهم العلماء آه، كتاب في كتاب اسمه الاذكياء ل- لابن الجوزي فعلا في ناس دماغ بتفهم فهامة كان فهامة ه- يذكر بقى عن بعض العلماء كده، ده كان فهامة بيفهم ذاكرا لمتونه ومعانيه أديبا شاعرا لغويا دينا فاضلا يقول قرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر بن عطية يذكر أنه قرأ البخاري سبعمائة مرة قرأ البخاري البخاري 7600 حديث 700 مرة 700 مرة في طبقات الشافعية أيضا للسبكي في ترجمة الإمام أبو عبد الله محمد بن الفضل النيسابوري متوفى سنة 530 قال أبو سعد السمعاني تلميذ الفراوري سمعت عبد الرزاق بن أبي نصر قال قرأت س- صحيح مسلم على الفراوري سبع عشرة مرة سبعة عشر مرة يقرأ عليه صحيح مسلم في زيول تذكرة الحفاظ تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي آه، يذكر عن آه، الإمام أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي طالب متوفى عمر أكثر من 100 سنة مت- مولود سنة 622 هجرية آه، أنه قرأ صام رمضان خد المعلومة اللطيفة دي أنه صام رمضان وهو, وهو ابن مئة سنة وأتبعه ستا من شوال كان عنده مئة سنة وصام رمضان كله وستة من شوال ثم مات بعدها حدث بالصحيح صحيح البخاري أكثر من سبعين مرة بدمشق وحدها في فهرس فهرس الفهارس والأثبات للكتاني قال قرأت صحيح البخاري نحو 120 مرة لا مش هو يعني آه، بي- في ترجمة ابن السنوسي في ترجمة الحافظ برهان الدين الحلبي في كتاب الضوء الضوء اللامع للسخاوي أنه قرأ البخاري أكثر من ستين مرة ومسلما نحو العشرين مرة الحافظ السخاوي يقول حكى الحافظ الذهبي عن الحافظ شرف الدين اليونيني أنه سمعه يقول أنه قابل نسخته من صحيح البخاري وأسمعه في سنة 11 مرة 11 مرة البخاري يقرأه ويقابله 11 مرة في سنة واحدة في 360 يوم في طبقات الخواص للشهاب أحمد الشرجي اليمني آه، يقول أنه أتى على البخاري نحوا من 280 مرة قراءة وسماعا الأخيرة في سبت الشهاب يقول رأيت خط الفيروزبادي الفيروزبادي صاحب كتاب القاموس المحيط في آخر جزء من صحيح البخاري قال أنه قرأ البخاري أزيد من خمسين مرة بس كفاية كده وأنا دايما في مثل هذه الأحوال أقول أنا ما بقولكش اقرأ البخاري خمسين مرة ولا بقول لك اقرأ مسلم سبعين مرة ولا بقول لك اقرأ آه، ده أنا بقول لك بس اقرأ المصحف اقرأ كلام الله ده انا ده انا مش بقول لك اقرا البخاري 70 مره ده انا بقول لك بس اذكر الله قول لا اله الا الله قول سبحان الله وبحمده فطلب العلم ده هو اللي بيعرفك قيمه ال- الزمن بقى قيمه الوقت قيمه العمر لان المشكله الكبيره ان هذا العمر يضيع في لا شيء في لا شيء انا سبق ان قلت انك انت سبحان الله وبحمده تستطيع انك تقول سبحان الله وبحمده ألف مرة في ربع ساعة ربع ساعة ماذا تساوي في زماننا ماذا تساوي في عمرنا في هذه الأيام انت بتعمل ايه في ربع ساعة تضيع في مكالمة تليفون تضيع في إشارة مرور تضيع في انتظار ميكروباص تضيع في في التسليم على الناس بعد الصلاة ربع ساعة سبحان الله وبحمده 100 مرة أستغفر الله 100 مرة أه الحمد لله مش 100 ألف ألف مرة في ربع ساعة الصلاة على النبي ألف مرة في تلت ساعة سبحان الله العظيم تلت ساعة تقرأ جزء من القرآن 16 صفحة من المصحف في تلت ساعة في تلت ساعة تقرأ الفاتحة 100 مرة بهدوء بالراحة بتدبر في تلت ساعة تقرأ قل هو الله أحد ألف مرة هي دي قيمة الوقت معرفة الزيادة والنقصان من الأيام بتزيد ولا بتنقص النهاردة بنضيع وقتنا بنعمل إيه بنقتل الوقت قتلا في النوم يا حج في النوم النوم واحنا قلنا ان من فوائد رمضان استفدنا ان النوم خميرة النوم النوم بيجيب نوم يعني الانسان كل ما ينام اكتر يطلب نوم اكتر يتعب من كتر النوم فلذلك علاج النوم عدم النوم وفي ناس بتنزعج لما ما تنامش للاسف الشديد ولذ- ليه لانه ما وراش حاجه يعملها ما هو فاضي فمنزعج وانا ما بنامش ليه لو وراه حاجة يعملها يبقى منزعج من النوم نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويصلحنا ويعافينا آه لذلك تأتي الليلة النصيحة بطلب العلم والسعي في طلب العلم وقضاء العمر في طلب العلم لأننا في زمان كثر جهل الناس بالدين بدين الإسلام يعني النهاردة لما بقول لك في المدونة في فقه المالكية آه، محدش يعرف حاجة عن المدونة ولا عمره شاف شاف الكتاب نفسه للأسف الشديد زي ما بقول كده أسماء الكتب اللي احنا بنقول عليها غير واردة عند كثير من الناس لذلك أنا قلت أنني أنصح كل مسلم أن يكون في بيته مكتبة حتى لو ما قراهاش مكتبة مكونة من خمس تفاسير للقرآن الكريم مختصرات يب- يجيب مثلا آه، زي تفسير القرآن العظيم آه، مختصر مختصر تفسير ابن كثير مثلا أو تفسير السعدي مجلد واحد تفسير السعدي وجنب منه تفسير ابن كثير ادي اتنين نوسع شوية يبقى تفسير القاسمي او الشنقيطي اضواء البيان وفوق منهم التفسير الرابع يبقى مثلا تفسير القرطبي واعلاهم التفسير الخامس تفسير الطبري يبقى كده مختصر واعلى واعلى واعلى على خمس درجات في التفسير والكتب الستة بشروحها البخاري ويحط معاه فتح الباري لابن حجر مسلم ومعاه شرح النووي لصحيح مسلم ابو داود ويحط معاه عون المعبود شرح سنن ابي داود والنسائي ويشرح م- ويحط معاه آه، شرح النسائي شرح آه، مثلا آه، مين اي حد من شروحات كتاب النسائي وابو داود والنسائي والترمذي ويحط معاه تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي يحط المجلدين الأولين بتوع الشيخ أحمد شاكر اللي شرحهم في صحيح الترمذي وخرجهم وصححهم مهمة جدا دي آه، وبعدين في الآخر ابن ماجه ويحط شرح لابن ماجه الكتب الستة بشروحها يبقى دي السنة تفسير القرآن العظيم بشروحه ثم كتب الفقه على المذاهب الأربعة كتاب في الحنابلة وكتاب في الشافعية وكتاب في المالكية وكتاب في الأحناف يبقى كده ساب ثروة علمية لولاده زي ما بقول كده سواء قرا الكلام ده أو ما قراش بس علما ورثه يطلع ابنك عينيه تتفتح يلاقي مجلدات قدامه يقرا فيها قول لي مش هيفهم حط فوق كل كتاب اسطوانه فيها شروح الكتب دي قول لي فين ده موجوده على النت كل كتب لها شروح بفضل الله من المشايخ مفيش حاجه ما فيهاش من غير مشروحه الشاهد الحث على طلب العلم وفهم العلم وادراكه آه، يدفعنا اليه بعض ال- الاثار قال ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب قلت لشاب من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم فإنهم اليوم كثير سبحان الله العظيم احنا بنقول ان معرفة الزيادة والنقصان من الايام بسماع العلم سماع العلم ان تسمعه من غيرك مش سماع العلم انك انت تجيب كتب وتقرا وبس ان تسمع العلم من غيرك ان تسعى انت في طلب العلم تتحرك تروح للعلماء واحنا الحلقة اللي فاتت اخر حلقة في الموضوع ده قلنا ان لازم ملازمة الركب العلماء مزاحمة العلماء بالركب في مجالس العلم لان قعدتك قدام العالم قدام الشيخ مش في التلفزيون لا في المسجد قعدتك قدام الشيخ وملاحظته كنا سبحان الله العظيم لما نروح لشيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله ونقعد بقى في بيته مش درس بس قاعدين في مجلسه مجرد رؤية الشيخ حتى هو بيرد على التليفون وهو بيتكلم مع حد وهو بيجاوب سؤال وهو بيدي بيسمع مشكلة بي آه، ب- بيشير في مسألة بيطلب حاجة بياكل رؤيته نفسها تفيدك في حياتك فسيدنا عبد الله بن عباس يقول كان له صاحب قال له هلم لنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم فإنهم اليوم كثير طب الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم دعا لسيدنا عبد الله بن عباس بالعلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل لذلك بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عجبا لك يا ابن عباس الرجل صاحبه ده أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم قال له يا عم انت مالك انت ومال العلم خليك في حالك وده الكلام اللي اتقال لي انا زمان في اول ما جيت اطلب العلم احد اساتذه الازهر لما رحت اقول له عايزين نتعلم قال انت مالك انت ومال العلم تخليك في حالك انت مدرس ما تخليك مدرس الله يرحمه بقى ما نعرفش هو راح فين دلوقتي لكن بفضل الله عز وجل هذا لم آه يعني يقدح في النية ولا آه يفت في العضد وانطلقنا في طلب العلم وربنا فتح اللهم لك الحمد فالشاهد ان قال له احنا هنطلب علم ليه احنا مالنا ومال العلم المشايخ موجودين والعلماء موجودين قال فترك ذاك وأقبلت أنا على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كنت آتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله سيدنا عبد الله بن عباس كل الأحاديث اللي رواها اللي قال سمعت أو قال لي رسول الله 17 حديث بس 17 حديث لو سمعها من فم النبي وبقيه احاديثه رواها عن الصحابه كان كل ما يسمع ان في صحابي عنده حديث يروح له اسمع بقى بيقول ايه يقول فان كنت اتي الرجل في الحديث بلغني انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجده قائلا قائلا يعني نايم القيلوله في وسط النهار نائما فأتوسد ردائي على بابه هو في رداء وإزار يروح قالع رداءه اللي فوق الجاكيت ويحطه تحت دماغه وينام فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجه التراب حتى يخرج فإذا خرج قال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك هل أرسلت إلي فآتيك فأقول لا أنا أحق أن آتي إليك بلغني حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أسمعه منك يقول فكان الرجل بعد ذلك يراني وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس حولي يسألوني فيقول هذا الفتى كان أعقل مني بعد كده يعني سيدنا عبد الله بن عباس كان هو لوحده بقى في الأمة لما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم توفوا بقى هو لذلك يذكر عنه بعض الرواه يقول إن كان لقريش أن تفخر فلتفخر بيوم لابن عباس جلس في موسم الحج يوما في أيام منى والناس حوله متوافرون فيقال من يريد التفسير يدخل فيدخل الناس ويسألون ثم يخرجوا ثم يقال من يريد الحديث يدخل فيدخلون ويسألون عن الأحاديث فلا يدع شيئا إلا ويجيب فيه ثم يخرجون ثم يقال من يريد الفقه فليدخل وهكذا إلى آخر النهار العلم يا إخوة العلم فين النهاردة الشرعي فين أولادنا وأبنائنا فين أنفسنا النهاردة زي أقول لك كده أنا عايز أسألك أنت عمرك قريت صحيح البخاري اقرأوا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلام كله بركة أنا عايزك تقرأ مختصر البخاري اللي هو اللي عمله الشيخ الألباني مجلدين شال الأسانيد وشال المكرر حاجة بسيطة جدا اقرأ كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكن اللي هيطلب العلم الأمر محتاج وقت وعمر ومحتاج في نفس الوقت بذل وتضحية بذل وتضحية آه، والمعنى ده مهم جدا سبحان الله أشرت إليه امبارح ولم أتم الكلام فيه في معنى التضحية أنها من لوازم الحب مفيش حب من غير تضحية اللي يحب لازم يضحي واللي يضحي لو ما ضحاش بحب يندم يندم في وقت لا ينفع الندم فلذلك لابد من التضحية لابد أن تحب هذا الدين وإذا أحببت لابد أن تضحي لهذا الدين ولابد حين تضحي أن تضحي بحب لذلك حين يذكر العلماء الكبار تذكر التضحيات هذا العلم لا ينال براحة الجسد لذلك الإمام الشافعي له كلمة عجيبة يقول أنه لا يصلح لهذا العلم إلا من أضر به الفقر لازم ليه مش عارف ينفع نقولها دي ولا ما ينفعش زمان في بداية الطلب كنت أشتري كتب فكانت آه، زوجتي معلاء الله يكرمها كل وكنا بقى ناس غلابة على قد حالنا ن- نجيب كتب كتب كتب فتقول لي خلاص اما يجي بقى ايه ال- بتاع الكهرباء ويديني الفاتوره ادي له كتاب ما هو ما فيش فلوس ه- ه- فعلا سبحان الله العظيم آه، يجي بتاع الكهرباء نقول طيب ان شاء الله بكره طب سيب الكعب واحنا هنبقى نروح ندفع ان شاء الله ليه كتب الكتب مكلفه وفي نفس الوقت طلب العلم وتفرغك له ما يخليش ت- هجيب فلوس منين عشان كده في مره كنت انا والشيخ ابو اسحاق الله يحفظه ويعافيه ويشفيه ويرفع قدره وكنا رحنا رحله حج مع آه، عن طريق دوله الامارات يعني آه، عن طريق الشارقه ورحنا الحج فسبحان الله العظيم بقى آه، ركبنا الطياره درجه اولى first class ونزلنا في فنادق درجه اولى قريبه من الحرم والخيمه بقى مكيفه وجنب كل واحد ثلاجه و... ايه ال- اللي احنا فيه ده فالشيخ واحنا كنا راكبين ع- نازلين على باب ال- الطياره بص كده وقال لي والله يعني الدعوه ادتنا اكتر من اللي احنا اديناه لها الحمد لله رب العالمين دي كلمات الشيخ بالحرف يعني فقال احنا س- سلكنا الطريق ده على انها سكه فقر هو ده اللي بنقوله دلوقتي على ان طريق العلم وطريق الدعوه انها سكه فقر مش لكن ربنا سبحانه وتعالى كرم وفتح بما لم نحلم به لذلك هذا الطريق بنقول عليه دلوقتي الامور اختلفت بس بدايته كده لازم اللي عايز يطلب العلم عشان يوفر وقت لطلب العلم ووقت لشراء الكتب ومال لشراء الكتب لازم يعاني الفقر لازم يعاني في البدايه لذلك يذكر مثلا عطاء بن أبي رباح وعطاء بن أبي رباح كان عالم وقته ينادى في المواسم لا يفتي إلا عطاء في المواسم يعني في موسم الحج ما حدش يتكلم غير عطاء عطاء ده يقول كان المسجد فراش عطاء عشرين سنة عشرين سنة ملوش أوضة ينام فيها عشرين سنة ملوش مرتبة ينام عليها عشرين سنة ملوش لحاف يتغطى بيه كان ينام على حصيرة بتاع المسجد ويتني الحصيرة فوقيه عشرين سنة هو ده طالب العلم هو ده العلم فلذلك لما نقول ل- النهاردة اللي عايز يطلب العلم ما ي- ما يفكرش ان هو يطلب إن- ان يطلب العلم لا ينال العلم براحة الجسد ثم الصبر في هذا الطلب قال علي بن الحسن ابن شقيق قمت مع عبد الله بن المبارك في ليلة باردة لنخرج من المسجد فذاكرني عند الباب بحديث وذاكرته بحديث فما, ز- فما زال يذكر حديثا وأذكر حديثا حتى أذن المؤذن ونحن على باب المسجد شوف حلاوة العلم وشوف كيف يحفظ العلم الوقت يبقى الوقت من اذان العشاء من بعد صلاه العشاء الى اذان الفجر ده يقول حديث وده يقول له حديث وده يقول له انت سمعت دي طب طب خد ده طب طب ده عندك طب اسمع ده سبحان الله العظيم محمد ابن إسماعيل الصائغ يقول كنت في إحدى سفراتي ببغداد فمر بنا أحمد ابن حنبل وهو يعدو ونعله في يده قالع الجزمة ماسكها في إيده وبيجري جاري يعدو يقول فأخذ أبي هكذا بمجامع ثوبه راح ماسكه من ظهره فقال يا أبا عبد الله ألا تستحي إلى متى تعدو مع هؤلاء الصبيان قال له يا أبو عبد يا أبا عبد الله الإمام أحمد إمام قال له أنت هتفضل طول عمرك تجري كده زي العيال إلى متى تعدو مع هؤلاء الصبيان قال إلى الموت أفضل أطلب العلم لحد ما أموت سبحان الله العظيم قال أحمد بن منيع سمعت جدي يقول مر أحمد بن حنبل جائيا من الكوفة وبيده خريطة وبيده خريطة اللي يقول لي يعني ايه خريطة اديله 100 جنيه يعني ايه خريطة عادي يا باسم آه، الخريطة آه، اللي نقول عليها صرة يعني كيس ومن فوق آه، له خيط يضم ي- يتقفل كده دي اسمها خريطة اقول ايه محدش كسب ال 100 جنيه انت عارفها سامح دي عارف الخريطة ما شاء الله دي عندكم في الفلاحين بيقولوا عليها خريطة برضو ال- الصرة او ال- اللي هي زي ما اقول كده كيس وفي الاخر في دكة فوق في اخر الكيس آه، فيها خيط تشد الخيط كده يضم آه، يتقفل يقول خريطة فيها كتب فيها كتب انا عمال افتكر اسمها ايه مخلة فيها كتب فاخذت بيده فقلت يا ابا عبد الله مرة الى الكوفة ومرة إلى البصرة يا أبا عبد الله إذا كتب الرجل ثلاثين ألف حديث ألا يكفي فسكت فقلت ستين ألفا فسكت فقلت مئة ألف حديث فقال لعله حينئذ يعرف شيئا فنظرنا فإذا أحمد كتب ثلاثمائة ألف حديث بيقول له يا أبا عبد الله مرة عمال تجري على الكوفة ومرة تجري على البصرة ومرة تجري هنا وهنا يعني الواحد لو كتب ثلاثين ألف حديث مش كفاية سكت قال له لا لا لا طب ستين ما اظنش طب مئة ألف حديث قال له يعني احتمال لو كتب مئة ألف حديث يبقى عرف حاجة أنا مش هسألك أنت قريت كم حديث مش كتبت سمعت كم حديث عشان كده دايما أقول للشباب إخواننا أبنائنا من الدعاة الجدد اقول له يا ابني عايزين شواهد جديده انتوا بتقولوا نفس الكلام عايزين احاديث جديده عايزين فهم للقران جديد عايزين طلعوا م- ما بقولكش من دماغك لا لا لا لا لا لا لا لا, لا. ما ترك الاوائل من كلمه لقائل اوعوا تفكروا اخوتي المشاهدون اوعوا تفكروا ان حد بيجيب حاجه من عنده ابدا كل اللي بتسمعوه من الكتب في فرق بين داعية مذاكر كويس وداعية مش مذاكر بس بيتفاضلوا في كده اما ان حد يجيب حاجة من عنده محدش بيجيب حاجة من عنده ما ترك الأوائل من كلمة لقائل فلذلك الإبحار في بطون هذه الكتب انك انت تطلع زي ما بقول كده يعني النهارده ال 13 نقطة ولا ال 15 بتوع قراءة الكتب يطلعوا من كام كتاب دول؟ ان اتقرا الكتاب كم مرة؟ سبحان الله دي لذلك الإبحار في بطون الكتب واستخراج كنوز هذه الكتب بفهم الأحاديث وفهم الآيات وفهم ال ال ال ال- و- و- وفهم الدين نفسه هذا الواجب النهارده على الطلبه زي ما بقول كده لما نيجي النهارده نتكلم عن الصدق كل القصص بتاع الصدق هي هي اللي بتتقال عايزين قصص جديده لما نيجي نتكلم عن الاخلاص كل الكلام بيتقال عن الاخلاص هو هو عايزين اثار وفهومات وقصص جديده في موضوع الاخلاص عن السلف باحوال الرجال اللي احنا بنقول عليها دي الشاهد طلب العلم محتاج تعب بذل جهد تعالوا ناخد هذا الموقف الأخير نختم به عن البخاري الإمام البخاري رحمه الله كما يسمونه أنه أمير المؤمنين في الحديث آه، ما بلغش هذه المرتبة بالراحة وببلاش اللي ألف في الحديث كثيرون جدا ولكن البخاري كان في البداية والكلام ده برضو لازم نقوله النهاردة وهو آه، نص عليه في مختصر منهاج القاصدين قال ايه قال ان الفقهاء الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد هؤلاء الفقهاء الأربعة كان في الأمة أعلم منهم وأفقه منهم وإنما هؤلاء دونت آثارهم واشتهر وعلت أعلامهم وبقي ذكرهم لأنهم تحققوا بالعلم يعني إيه؟ يعني عملوا بالعلم يعني يعني لما يقول أبو حنيفة لي أربعين سنة أصلي الفجر بوضوء العشاء معناها إيه إن هو بيصلي الفجر بوضوء العشاء ويطلع عيل النهاردة من يقول هذا لا يجوز لأنه خلاف السنة لأن الرسول كان يتوضأ لكل صلاة فالمفروض يتوضأ للفجر ويتوضأ للعشاء هنعمل إيه بقى حاجة غلب ال- يعني ال- الشاهد ان ابو حنيفه كان معناها انه ما بينامش طول الليل قائم بيصلي بيذاكر زي ما قلنا كده الامام الشافعي اما كان بيختم ستين ختمه في رمضان ختمه بالنهار وختمه بالليل ختمه يقرا ال 30 جزء مره بالنهار ومره بالليل في رمضان ما تتكلمش بقى عن الامام احمد ولا الامام مالك في الزهد والتقوى والورع الشاهد البخاري يقول الحافظ ابن كثير كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقظ السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره ثم يطفئ السراج انتم مفكرين يوقظ السراج ويطفئ السراج دي زي يولع النور ويطفئ النور بند الليت لا دي شغلانه ما هو الزرار بيدوس عليه جنب السرير اللندا تنور ويمد ايده جنبيه يجيب آه، اجنده و- و- وقلم ويكتب وهو راقد ويحطهم وعينيه مغمضه ويطفي النور لا ده يقوم لان السراج موضوع في طاقه في الحيطه هناك ويمشي ويروح هناك يشوف بقى هيولع بايه وبعدين يعني شغلانه مش سهله يكتب فايده ويطفي السراج ويرجع ينام قال محمد ابن ابي حاتم وراق البخاري وراقه يعني ال- الكاتب بتاعه اللي كان بي- بيجيب له الورقه والقلم ويكتب اللي يقول له عليه يقول كان ابو عبد الله البخاري اذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد الا في القيض احيانا يعني لما تبقى الدنيا حر يبقى كل واحد في بيت كل واحد في اوضه اما اذا ما كانتش الدنيا حر يبقى انما احنا الاثنين في اوضه واحده فكنت اراه يقوم في ليله في ليله واحده خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا ويسرج ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه ياخد القداحة يوري النار يشعل السراج يكتب الأحاديث ويطفيها ويرجع تاني ينام لما يقوم عشرين مرة في الليلة والليلة كلها ثلاث أربع ساعات يعني بينام إيه آه الشاهد ان هذا العلم علم الدين محتاج بذل محتاج جهد محتاج آه، صبر محتاج قوة على هذا الطلب إخوتي أنا أحبكم في الله وإذا فاتنا ككبار هذا الطلب وإن كان لا يفوت فمهما كان الإنسان كبير السن واجب عليه أن يطلب هذا العلم يذكر عن الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله أنه قرأ بالعشر وهو في عشر الثمانين يعني كان عنده بع حاجة وثمانين سنة وراح خد قراءات درس قراءات فلذلك ينبغي علينا أن نبدأ وأن نهم في طلب العلم وأن نعوض ما فاتنا في أولادنا انتهينا من قصة سماع العلم عشان ما نرجع لهاش ثاني ونبدأ في اللقاء القادم إجابة داعي الحرمة يعني إيه إجابة داعي الحرمة ده اللقاء القادم إن شاء الله أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب